إلى المشتاقين إلى رمضان للمشتاقين إلى رمضان الذين اشتاقوا للعتق من النار اقترب اقترب اقترب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم احي قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم ازرع حبك في قلوبنا وطهر قلوبنا من حب ما سواك اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم ثبت على الايمان قلوبنا امين هنا المدرسه الربانيه وهذه دوره الاستعداد لرمضان 1441 هجريه ووقفنا مع قضيه التاسيس قلنا بمنتهى الصراحة والوضوح أنك مرت عليك سنة منذ شوال الفائت إلى شعبان هذا وأنت سنة يعلم بها ربنا في الضياع في التوهان هموم ومشاكل وشهوات المثلث الشر هموم ومشاكل وشهوات ثم أردنا أن نتوب اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم تب علينا وتقبل توبتنا وثبتنا على التوبة اللهم اقذف في قلوبنا إرادة التوبة قلنا عشان نتوب ذكرنا مقدمات كتير على مدار عشر حلقات ثم بدأنا في التأسيس عايزين نأسس أساس متين نمشي عليه سنة لحد رمضان الجاي إن شاء الله ازاي قلنا اول اساس التفهيم وبدانا نفهم يعني ايه دين ويطلع واحد دلوقتي يقول لك هو ده بقى الدين هو ده بقى الفهم للدين اقول له معلش الكلام مش ليك الكلام ده بتاع الغلابه اللي لسه بنأسس بنأسس ايوه اسمها ايه خطوه بخطوه بنأسس على خطوة خطوة بالراحة واحدة واحدة انت راجل عايز فلسفة وفزلكة و... و... ومناقشة وفروضات خليك انت في موضوعك اما احنا فبنتكلم في مسلمات في بسيطة اشياء بسيطة نبدأ بيه اللي هو قلنا نمرة واحد حب الله التوحيد انك تحب ربنا وذكرنا ازاي تحب ربنا وان يكون ذلك الراس الطائر وجناحي الخوف والرجاء تطلع بالخوف الى ما قبل القنوط من رحمه الله وينزل الخوف ويطلع الرجاء الى ما قبل الامن من مكر الله وينزل الرجاء ويطلع الخوف والطائر طاير الى الله فهم الدين انك تفهم يعني ايه دين وذكرنا ان القضيه مش قضيه دين وخلاص انك تبقى صوفي ولا تبقى مش عارف ايه ولا تبقى إيه. لا ورا النبي صلى الله عليه وسلم ورا النبي صلى الله عليه وسلم حذو الكذة بالكذة خطوة بخطوة اللي عمله النبي على عيني وراسي من فوق واللي ما عملوش ما يلزمنيش والمنهج خلف هؤلاء الصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون ها؟ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا هي دي ان السابقون الاولون ربنا ذلنهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم بايه زي ما قلت لك ما تغمضش عينك وتمشي لا فتح عينيك وافهم واعرف انت بتمشي ازاي باحسان الاحسان ان تعبد الله كانك تراه كانك شايف كانك تراه فهمنا الدين فهمنا المنهج المنهج ان احنا نفهم الدين كما فهمه النبي واصحابه ثلاثة بقى البرنامج ان يبقى ليك برنامج في الحياه صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البرنامج يعني إيه البرنامج الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله احنا قلنا إيه خطوة بخطوة اسجد اقترب وقد بلغت هي دي واحدة بواحدة خطوة بخطوة واسجد واقترب تصل تصل بقى ازاي هي دي القضية محتاج برنامج تمشي عليه دايما اقول للراجل بتاعنا ده ربنا يهديه طبعا انت تبقى مبرمج يبقى في system تدخل تفتح النور اللي قدام تفرش سجاده تأذن تقعد مكانك تصلي تفتح الشباك تقفل الباب ده تعمل ده فاهمني الامور تمشي في في نظام في system انت تبقى مبرمج علشان تقدر توصل الفاشل هو الذي يترك نفسه لهواه فهمت ان سايب نفسه وبعدين ايه ينسى يفتح دي وينسى يقفل دي وينسى يعمل دي وينسى يسوي دي ويعمل مشاكل لنفسه فاول شيء في البرنامج اسمه تنظيم الوقت اداره الوقت قلت كتير ان كل الناس دي نفوس مختلفه النفوس دي زي بصمات الاصابع كل واحد له بصمه نفسيه يعني الانسان ده بيحب ايه وبيكره ايه متعود على ايه وممكن يعمل ايه طاقات وقدرات وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ليبلوكم فيما اتاكم وفي واحد ربنا اداله فلوس وواحد ربنا اداله صحه واحد ربنا اداله فلوس وصحة واحد ربنا اداله قوة عقلية واحد ربنا اداله ملكة إدارية واحد مال... ربنا اداله كل واحد ربنا اداله حاجة كلنا يا جماعة كل البشر متساوون في العطاء إن الله لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد قلت لكم ان واحد كان بيكنس الشارع هنا جنبينا راجل طيب من الناس الغلابه ده بيقول لي اعمل ايه بس ربنا اكرمني واداني عشر صبيان وبنتين ومراتي حامل وتلاقي انسان عنده مليارات وما حيلتوش غير بنت ونفسه في ولد كمان لا قادر يتجوز ولا قادر يجيب كمان وده اه يعني- يعني شوف بقى هي- هيديع عطايا الراجل الكناس ده بيقول لك بس انا لا، والله ع- ع- ع- بنقول له انت سرقت مش عارف ايه فبيقول انا لو معايا 2000 جنيه كنت قتلت الناس دول كلهم هو ده ما حيلتوش 2000 جنيه لم يملك قط اسم الثلاث اصفار قط فعشان كده لكن عنده ولاد ومش معتبر ان دول ثروه معتبرهم هم وبيعتبر نفسه فقير اهو ده بالنسبه لنا غني عنده ثروه بشريه فاهمين دي ولا ثروه بشريه لو استغلت يجيبوا له كنوز الارض لكن ما تربوش صح الش- ال- ال- الله اعلم ممكن يكون مربيهم احسن مننا الله اعلم الشاهد بس ايه ان ما فيش حد مظلوم كله واخد حقه وزياده, وزيادة. لازم تؤمن بكده انك انت واخد حقك وزياده حقك مش فلوس بس ولا صحه بس ولا سمعه حسنه بس ولا ولا ولا لا ده رزقك ده ايه حاجات كتيره النفس عارف الراجل ده لما بيروح اخر اليوم مهدود حط دماغه اخ عشر ساعات متواصله ويقوم الله اكبر ويقوم يتمطع كده ويتوضى ويصلي في ناس ما بتنامش ساعتين على بعضها ولا ساعة ولا يقدر يجي له نوم إلا بالبرشام صح ولا لا يبقى ده له رزق ولا ملوش وكتير ولا قليل لما نيجي نقيس بقى رزقه ده بالعيال قد ايه الى جنب الفلوس رزقه الى انه بينام من غير ادويه ويقوم من غير ادويه يساوي قد ايه انه بيمشي على رجليه وبيشيل ويحط وبطل الى اخره انا عايز اقول لك بس وتقتنع تماما من الفهم أن الله لا يظلم أحد آمن يا مسلم إن الله لا يظلم مثقال ذرة لذلك نقول بقى في البرنامج إنك تنظم وقتك أنت طالب ولا موظف ولا عامل ولا صاحب عمل ولا ترتيب لازم ليك الحد الأدنى ثلاث ساعات في اليوم لله ربنا اداك اليوم كم ساعة؟ 24 ممكن تدي ربنا ثلاثة؟ ثلاثة من ال 24 ساعة قرآن وساعة صلاة نوافل غير الفرائض وساعة ذكر بس بس المطلوب تحديد الثلاث ساعات دول امتى؟ ساعة القرآن امتى؟ وساعة الصلاة امتى وساعة الذكر امتى وبعد كده بقية الوقت حافظ على الفرائض ده البرنامج بمنتهى البساطة الصلوات الخمس في جماعة خلف الإمام في المسجد ما تعصيش ربنا بس أقم الفرائض ولا تعصي الله واجعل الساعات الثلاثة ساعة للقرآن وساعة للصلاة وساعة للذكر وقد نجحت صعبة دي سهلة جدا امال ما بتعملش ليه هعمل ان شاء الله من امتى من بكرة اه من دلوقتي حالا ده البرنامج ننتقل نقلة بعد فهم الدين إلى فهم الحياة الحياة اللي احنا عايشينها بقى ولا نكمل حتة في فهم الدين ها؟ نكمل حتة في فهم الدين مهمة قوي وخطيرة جدا انك انت النهاردة لما تبت احنا تبنا امبارح تيجوا نتوب النهارده كمان بالمرة يا ريت اه تبت إلى الله لا استحضر نية الأول نية التوبة إرادة التوبة تبت من إيه وهتوب ليه هتوب ليه تبت إلى الله تبت إلى الله ما طلعتش من القلب دي طب نجيبها تاني من القلب تبت إلى الله من القلب حضر قلبك احضر قلبك استشعر رؤية الله لقلبك استشعر أن الله يسمعك تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات وعزمت وعزمت عزمت على أنني لا أعود إلى معصية أبدا واشهد الله على ذلك والله خير الشاهدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الإنسان إذا تاب هذه التوبة اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا رب ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا رب تب علينا يا رب اللهم تب علينا وتقبل توبتنا وثبتنا على التوبة إذا تبت توبة زي دي ومشيت إلى الله على البرنامج فاستقم كما أمرت كما أمرت على الكتالوج على البرنامج على المنهج استقمت لازم في الطريق ده اتكلمنا امبارح بقى على الطريق وعوائق الطريق وعقبات الطريق واشواك على الطريق وقطاع الطريق بقول لك بقى النهارده ان لازم في الطريق ده وانت ماشي تحصل لك بعد التوبه حسره لا بد من عصره في القلب يقول ابن القيم وهنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن ما يضاع منها كتير وهنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن وهي أن كل تائب لابد له في أول توبته من عصرة وضغطة وضغطة وضغطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن ولم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه فيضغط لذلك ويعصر قلبه ويضيق صدره فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم لأجل هذه المحنة صلى الله عليه وسلم
هو ده الإشكال الكبير إن أول ما يتوب ويمشي في الطريق يفاجأ بإن هو آه قلت لكم كتير القصة ديك إن واحد مثلا يعفي لحيته و... ويلتزم ويبدأ يحفظ قرآن ويجي بالليل وهو قاعد كده لاقي نفسه صاحي مش جاي له نوم وقاعد ويفتكر بقى ايام ما كان في الوقت ده يتفرج على فيلم على مسرحيه كوميديه آه، على يسمع اغنيه بيتكلم مع واحده كده عيني بال- انا ايه اللي خلاني عملت كده يبدو ان انا استعجلت شويه ال- المشايخ اللي بيتكلموا دول ده بعد ما شابوا المفروض الواحد برضه في البدايه يستمتع بشبابه يعني يلعب شويه ويهرج شويه و... و... وبعدين يبقى هتوب انا هت... وانا قلت انا مش هتوب هتوب بس طب احلاها العصرة اللي في قلبه دي آه، لازم منها لازم كل الناس تعدي من المرحلة دي قلت لكم قبل كده واحدة لبست النقاب وجت وهي خارجة بقى واقفة قدام المراية بتلبس النقاب وبعدين نزلت النقاب كده وشافت وشها وهي بشعرها وبعد كده حطت النقاب ايه اللي خلاني عملت في نفسي كده؟ لكن لسه بدري انا مخنوقه كله بيمر بالمرحله دي وساوس قطرات آه، حقائق وزي ما قلت لكم كتير بقى ان واحد بقى يروح نازل ويقعد يتكلم مع واحد تاني يقول له على فكره يقول له اه هي هو الدين هو اللحيه انا نصيحتي لك تحلق لحيتك وما تسمعش الشيخ ده تاني ويضيع وبقى اللي بيضيع في دي قلت لكم ح- ح- بيبتلى بحاجتين يفقد الاتجاه وتسد عنه وسائل الرجوع بيفقد الاتجاه بيخبط بقى بيخبط في اي اتجاه وخلاص وعشان يرجع ما يعرفش يرجع اللي كان فيه لان الله غيور جل جلاله انا قلت لك قبل كده ان ان لازم تعرف في السير الى الله ان الله عز وجل غني مش محتاج لحد عزيز لا يغالب غيور لا يقبل معه شريك لازم تعرف الثلاث اسماء دول غني عزيز غيور وتتعامل مع الله تحت هذه الاسماء الثلاثه غني عزيز غيور غني مش محتاج لك ولا محتاج لغيرك عزيز لا يغالب مش هتعرف تغلب ربنا ولا تمكر على ربنا ولا تخادع ربنا ولا تلف وتدور على ربنا ولا تضحك على ربنا ده معايا اما مع ربنا مش هتقدر وغيور ما ينفعش ان انت تحب مع حد ولا ترضي مع حد ولا تنشغل معاه بحد يا هو لوحده يا بلاش قل لا اله الا الله وحده لا شريك له قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ها رب العالمين قول لا شريك له لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله
إلى المشتاقين إلى رمضان للمشتاقين إلى رمضان الذين اشتاقوا للعتق من النار اقترب اقترب